السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى اله وازواجه واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تمتنا الا وانت راض عنا اللهم ارزقنا علما نافعا واعنا على عمل صالحا اللهم ارزقنا العلم النافع واعنا على العمل الصالح برحمتك يا ارحم الراحمين امين امين امين اما بعد فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو لقاؤنا السابع في هذه السلسلة المباركة والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع آمين آخر ما توقفنا عنده في الدرس الماضي هو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه ولد لأب ما خرج النبي الى الدنيا الا وهو من تحت الثرى فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيم صلى الله عليه وسلم مات ابوه وهو جنين يتحرك في حشايا الام وما ان خرج الى الدنيا حتى دخل ابوه في الاخره صلى الله عليه وسلم لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ابن اسحاق ارسلت امه الى جده تبشره بالخبر لقد ولد لولدك عبد الله غلام فاته فانظر اليه فاتاه عبد المطلب فنظر اليه فنظر اليه وفرح به فرحا جما ثم اخذه الى الكعبه قال ابن اسحاق ويزعمون انه دخل به الكعبه فقام يدعو الله له ويشكر الله على ما اعطاه ثم خرج به الى امه فدفعه اليها وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم وفي يوم سابعه ختنه على عاده العرب انذاك وموضوع ختان الذكر والانثى ده مش عاده العرب من بنات افكارهم هذه من بقايا دين ابراهيم عليه السلام ورثها العرب ولم يبدلوا فيها وكانت في بقايا من دين إبراهيم موجودة كالحج تعظيم البيت مش كده هناك بقايا كانت موجودة صحيح حرفوا في كيفية تنفيذها كانوا بيحجوا صح بس حجهم مكاء وتصدية سقفوا ويصفروا يبقى الفريضة أصلها موجود لكن البدعة في الايه في الكيفية أي نعم ختنه على عادة العرب في يوم سابع ثم التمس له الرضعاء التمس له الرضعاء يعني المرأة التي ترضع بالأجر وهذا كان على عادة العرب لا سيما النساء صويحبات المكان المرموقة والمقام السامق العالي فهي بتضع ده كان زمان وتيجي امرأة مرضع تأخذ الولد ترضعه بالأجر قال ابن إسحاق فاسترضع له امرأة من بني سعد يقال لها أه حليمة السعدية حليمة ابنة أبي ذؤيب أم الرسول في الرضاع الرسول له كم أم يا أخوانا ثلاثة آمنة بنت وهب التي ولدت وثويبة مولاة أبي لهب التي أرضعته أولا ثم حليمة التي أرضعته ثانية يبقى سيدنا النبي له كم أم ثلاثة أم وضعت وأم أرضعت وأم أرضعت أي نعم قال ابن إسحاق وإخوته من الرضاعة يعني من حليمة عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة بنت الحارث ويقال لها جذامة حذافة ويقال لها جذامة وهي الشيماء وهي الشيماء طبعا الشيماء الإعلام مطلعها في صورة سيئة واحدة بتغني بتغني في وسط الرجالة وأخت الرسول بتغني وكانت الحرب هتقع وهي غنت عملت أوبريت الحرب انطفأت نارها بأغنية إيه الغناء هذا المرأة تقف في وسط الرجال ومسلمة واخت الرسول في الرضاع ويعلم بذلك ولا يزجرها ده حرام واحد بيقول الغناء حلال المرأة تقف تغني كده على المسرح ده حلال حلال ازاي قال الله ما اخت النبي كانت بتغني يا اخي قرأتها فين دي يا اخي في صحيح البخاري في صحيح مسلم فين قال الله جت في الفيلم يا اخي الشيماء ده فيلم معروف كانت بتغني الناس بقوا ياخدوا الدين من ايه من الافلام ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم لا فاخوته من الرضاعة من حليمة عبد الله وانيسة وحذافة اللي هي الشيماء ودول ابناء حليمة ثم اخوته من الرضاع من حليمة كذلك آه ابن عمه ابو سفيان ابن الحارث ده غير ابو سفيان ابن حرب عشان الاخوة بيخلطوا ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه لزم ده اخوه في الرضاعة من حليمة انما التاني ابو سفيان ابن حرب الذي قاد الجيوش في غزوة احد وفي الخندق ها واسلم في عام الفتح دي شخصية ودي ايه شخصية تانية فأخوه في الرضاعة من حليمة أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وكذا عمه حمزة حمزة بن عبد المطلب أخوه في الرضاعة من جهتين أخوه في الرضاعة من جهتين رضع من ثويبة ورضع من حليمه يبقى اخوه في الرضاعة من جهتين ان ثويبة ام الاثنين بالرضاع وحليمة ام الاثنين ايه كذلك بالرضاع وله سيدنا ابو سلمة اخوه من الرضاع من ثويبة لما ستنا قلنا الكلام ده الدرس الماضي لما ستنا ام حبيبة قالت للنبي انكح اختي اتجوز اختي قال او تحبين ذلك قالت لست لك بمخلية وخير من شاركتني في خير أختي قال إن ذلك لا يحل إن ما ينفعش أجمع بين الإيه بين الأختين قالت فقد بلغنا أنك تتزوج ابنة أم سلمة قال لو لم تكن ربيبتي يعني محرمة علي لأن جوز أمها فقد أرضعتني ثويبة مع أبيها اللي هو مين أبو سلمة فبنت أم سلمة محرمة علي من جهتين كوني زوج أمها ربيبتي هي وكوني عمها في إيه في الرضاع يبقى نقول إخوات النبي في الرضاع كام نعد مع بعض عبد الله بن الحارث أنيسة بنت الحارث حذافة أو جذامة بنت الحارث اللي هي إيه الشيماء أدي ثلاثة عمه حمزة ابن عبد المطلب أدي أربعة أبو سلمة كده كام خمسة أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد الإيه المطلب دول إخوات سيدك النبي صلى الله عليه وسلم نعم قصة رضاع النبي من حليمة نترك حليمة تحكيها بس أنا الأول عايز أقول ليه العرب كانوا يدفعوا الأولاد الصغار إلى المراضع ينطلقون أو ينطلقن بهم إلى أطراف الجزيرة وإلى القفار من أجل الإرضاع ليه جفوة عند العرب قسوة المرأة العربية يعني بتهتم بقوامها ورشاقتها إطلاقا لم يكن هذا هو الدافع إطلاقا بل كانوا يقولون إن الولد الذي يتربى في البوادي يكون أنجب عقلا وأفصح لسانا وأقوى بدنا يقولون إن المربى من الأطفال في المدن ينشأ وهو كليل الذهن فاتر العزيمة هو عايز يتعلم الفصاحة والجماعة البدو أفصح من الحضر عايزه ينشأ في جو صحي جو نقي لحد النهاردة أحيانا الإنسان يصاب بمرض يقوم الدكتور يقول له غير جو انت منين يا عم الحاج انا من زرزارة مثلا ما اعرفش في بلد اسمها زرزارة ولا لا يقول له طيب اطلع اه شم هوا في بلدكوا شوية هتروح الفلاحين يا اخي اسبوع غير جو ها ان الجو هناك على ما فيه اصح مليون مرة من الجو هنا اكتر مدينة في العالم هواها ملوث القاهرة ما في حصلش زي القاهرة ابدا حتى لما تخرج بره القاهرة مسافر اي حتة تحس ان المناخ متغير تيجي هنا تحس انك داخل ايه نار الفرن سبحان الله العظيم اللهم عافنا يا رب واصرف عنا كل بلاء يا رب بذنوبنا والله بذنوبنا اي نعم فهم ارادوا للولد ان ينشأ عفيا فتيا قويا فصيحا نجيبا على عادة جميع العرب والنشأة الاولى في حياة كل طفل غاية في الأهمية إذ أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر والتعليم في الكبر كالنقش على الماء معقول يبقى أنا عندي بنت وأنا عارف أن الحجاب فريضة على كل مسلمة وأنا ناوي أحجبها طبعا أسيبها لحد ما يبقى عندها عشرين سنة ولا تحجبي إزاي يعني إزاي ده أنا منذ صغرها خمس سنين ست سنين لبسها فستان حلو فستان جميل وبتاع مش عارف ايه وعليه خمار صغير ملون كده حلو اراعي سن الطفوله ها ست سبع سنين ما تقعدش في وسط الرجاله انت جايه ده صاحبي ده صديقي جايه تقعدي مع الرجاله ليه اقعدي مع البنات هناك عيب ما ينفعش كده اغرس فيها ليه الحياء منذ الصغر التعليم في الصغر كالنقش على الحجر والنشأة الأولى لها بالغ الأثر في حياة كل إنسان منا وارجعوا بالذاكرة إلى الوراء تلاقي أب لما كان بيبقى عندهم فرح أو مأتم يدي لابنه علبة السجاير يقول له خد وزع على الناس ابنه عنده عشر سنين حي الناس يا ابني روح هات لي معسل هات لي سجاير وبعدين يقفش ابنه في ايديه عقب سجارة وعمال يدخن يقول له يا مجرم شوف سجاير سجاير حرام يا ابني وينزل ضرب في الواد ده كلامه له اثر ده قدوة فاشلة ان كان هو قدوة فاشلة مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه قال علامة قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا يا رب أي نعم يبقى منذ الصغر نعود عيالنا على الرجولة ابن عنده خمس سنين قعده في وسط الرجالة ابن كده خط له شارب ها خلاص عنده 12 سنة 13 سنة جاي واحد يخطب أخته تعالى يا محمد اقعد هنا اقعد مع عمي وجدي ايوه انت راجل اقعد مع الرجالة واسمع وتعرف اغرس في ابنك الرجولة مش كل ما الولد يتكلم ويشير برأي تسفهه يا حاج أنا حاج انت ليك كلمة ولا ايه انت هتتكلم هو الانصاص قامت والقوالب نامت طب يا والدي انا شايف شايف ايه انا اللي اشوف بتكسر مقاديفه يطلع ملوش شخصية ويطلع واد مايع وواد تافه يعول على غيره ويتكل على غيره ما تدمرش ابنك اغرس فيه الرجولة اهتموا بالنشأة الاولى دايما البدايات في كل حاجة مهمة جدا لو صليت الصبح في جماعة هتضيع الظهر والعصر ده انا بادئها ما شاء الله الفجر ها تبدأ بداية حلوة يبقى ان شاء الله الخاتمة حلوة البدايات في غاية الأهمية فاللهم اهدنا في الأولى والآخرة يا رب اللهم آمين قصة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية تقص تقول خرجت من بلدي مع زوجي وابن لي صغير أرضعه في نساء من بني بكر خرجنا نلتمس الرضعاء قالت وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا سنة شهباء يعني ايه جدباء مفيش عود اخضر نبت في الارض سنة خدت اللي ورانا واللي قدامنا قالت فخرجت على أتان لي قمراء معنا شارف لنا والله ما تبض بقطرة وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع خرجت على أتان قمراء أتان يعني أنثى حمار الحمار الذكر الكبير اسمه حمار الأنثى اسمها إيه؟ أتان البيبي بتاعهم اسمه جحش مش كده؟ آه قال خرجت على أتان لي قمراء حمارة بيضة معنا شارف لنا الشارف الناقة العجوز والعرب يسموا الجمل أسماء بقى حسب سنه ووصفه ها فالجمل العجوز يسموه ايه شارف والجمل اللي بيسقوا عليه يسموه ايه ناضح والجمل القوي يسموه فحل والانثى يسموها ناقة وابن الجمل والناقة اسمه ايه فصيل وفي اسماء كثيرة غير هذه الاسماء طيب فخرجت على اتان لي قمراء معنا شارف لنا والله ما تبض بقطرة الناقة ما فيش في ضلعها قطرة لبن ما تبض بقطرة وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع ما في ثديي ما يغني وما في شارفنا ما يغذيه نرجو الغيث والفرج فخرجت على أتاني تلك وصلت إلى مكة ومعها المراضع قالت فما منا من امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه تعرض على كل امرأة كل امرأة تأباه تقول يتيم وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده فكنا نكرهه لذلك فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري كل واحدة رجعت برضيع إلا أنا فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه قال لا عليك أن تفعلي وماله ناخده لا عليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة قالت فذهبت فأخذته معي يبقى هي كانت كارهة كانت كارهة وهي ما تعرفش ان خيرها كله في الدنيا والآخرة مع الرضيع ده وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم دايما ما تأخذوش الأمور بالظواهر الله لا يقضي للمؤمن إلا الخير حتى الأمر الذي في ظاهره شر تيقن أنه لك كمؤمن يحمل الخير اداك شوية مرض أيوة تعرف بيعملوا ايه دول ده كفارة للذنوب وتحط به الخطايا وترفع به الدرجات أه؟ ولو اتصل بموت يبقى انت قابلت ربنا نظيف حتى ان بعض العلماء قال المرض قبل الموت نعمة لانه يحمل الانسان على التوبة والوصية انما اللي يؤخذ بغتة كأنما اخذ على غضب مش كده والعياذ بالله صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم قال لا عليك أن تفعلي عسى أن يجعل الله لنا فيه بركة قالت فذهبت إليه فأخذته وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره قالت فلما أخذته ورجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري شوف التعبير ده فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن من اللي أقبل على مين كأن صدرها حن له إنها ترضعه الطبيعي إنه أقبل على ثدي هو اللي أقبل عشان يرضع ما قالتش كده قالت أقبل عليه ثدياي النساء لما تكون واحدة بترضع وراحت مشوار مثلا غابت ساعتين ثلاثة سايبة الواد تقول لك أنا أنا حاسة إن الواد بيعيط صدري بيحن للولد النساء يعرفن هذا هي تقول إيه فأقبل علي عليه ثدياي بما شاء من لبن ما شاء الله كانت ما فيش قطرة لبن لابنها امتلأ صدرها باللبن نعم قالت فشرب حتى روي وشرب معه أخوه حتى روى ثم نام وما كنا ننام معه قبل ذلك وقام زوجي إلى شارفنا تلك الشارف الجمل الناقة العجوزة التي لا تبض بقطرة وقام زوجي إلى شارفنا فإذا بها حافل حافل يعني ضرعها اتملى لبن مش هو جوزها قال لها عسى أن يجعل الله لنا فيه بركة والعلماء لما علقوا على كلمة فرعون في رده على آسية بنت مزاحم أما قالت له قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه إيه ولد قال لها بل الولد لك أنت وحدك ينفعك أنت وحدك قال ابن كثير معلقا البلاء موكل بالمنطق قالت ده يمكن ينفعني سيدنا موسى نفعها ولا نفعش نفعها دنيا وآخرة آسيا بنت مزاحم من أهل الجنة القرآن نزل يمجدها ذكرت في سورة التحريم وفي غيرها مش كده وهي زوجة من زوجات النبي في الجنة عشان تبقى عارف شوف نفعها سيدنا موسى في الدنيا والآخرة فرعون قال لا ما ينفعنيش لا ما يلزمنيش طب هو راح في ستين ده يا فرعون القرآن نزل يمدح زوجته ويلعن فيه وفي سلسفيله صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم برضه زوج حليمة نطق بالخير وأحسن الظن قال يمكن ربنا يجعل لنا في بركة فعلا بارك الله لهم في معايشهم وفي دنياهم وفي آخرتهم بسبب هذا الصغير الرضيع فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم قالت وأقبل زوجي على شارفنا فإذا هي حافل ضرعها اتملى لبن أي نعم فحلب منها وشرب وشربت حتى انتهينا ريا وشبعا حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة بقالهم أسابيع ما ناموش شبعانين ما شافوش وما ناموش من عياط الواد ما شافوش ليلة زي دي من أسابيع فبتنا بخير ليلة قالت يقول صاحبي لي صاحبي يعني جوزي مش صاحبي صاحبي يعني جوزي يقول صاحبي لي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة الله يا حليمة الولد ده فيه خير الولد ده كله بركة لقد أخذت نسمة مباركة قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتاني حمارة وهي جاية كانت الحمارة دي تمشي ببطء كحيانة ماركة اللي يحب النبي يزق أه وهي مراجعة بقى قالت فركبت أتاني وحملته عليها معي شالت النبي معاها على الحمارة فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمورهم سريعة جدا سبقت كل الحمر بقت في المقدمة حتى إن صويحباتي ليقلن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك أربعي علينا امشي بالراحة شوية عشان خاطرنا نفسنا اتقطع ونفس الحمر انقطع أربعي علينا يعني واحدة واحدة أليست هذه هي الأتان التي خرجت معنا عليها تقول هي والله فيقولن والله إن لها لشأن قالت ثم قدمنا منازلنا في ديار بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح حين قدمنا تذهب وتروح يعني ترجع شباعا لبنا الغنم الواد يسرح بيها ترجع شبعانة والضروع يكاد النسيم يفتقها من كثرة اللبن الذي فيه تروح شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة من لبن بقية القبيلة يرعوا ويرجعوا الغنم أعجف والضروع فارغة قطرة لبن مفيش حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم الويل لكم اسرحوا حيث يسرح راعي ابنة أبي ذؤيب فتروح أغنامهم جياعة ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا جدع يقول له يا عم يا ابني اسرح بالغنم في الحتة اللي الراعي بتاع حليمة بيسرح فيها يروح معاه ويرجع غنمه زي ما هي وغنم ستنا حليمة شباعا لبنا هو القضية قضية مرعى القضية قضية ان ربنا اكرم ستنا حليمة بولد مبارك هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قالت فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته فصلته يعني إيه؟ فطمته وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتي حتى كان غلاما جفرا لكن النبي ما كانش زي اي عيل ما شاء الله نموه سريع قوي ما شاء الله هم سنتين عدوا بقى غلام جفر جفر جفر يعني ايه جفر يعني اقبل على الطعام واستغنى عن الرضاع وجفر يعني ما شاء الله سمين وله كرش ها ده جفر يعني متعافي صلى الله عليه وسلم قالت فقدمنا به على امه ونحن احرى الشيء على ان نجعله يمكث فينا لما كنا نرى من بركته فكلمنا امه وقلنا لها لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فاني اخشى عليه وباء مكه قالت فرضيت فردته معنا فرجعنا به فوالله إنه بعد مقدمنا بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا البهم صغار الغنم صغار البقر صغار كذا فالنبي عنده دلوقتي أربع سنين لأن هو قعد عند حليمة لحد ما بقى عنده خمس سنين ها عنده أربعة أربع سنين ونصف بيلعب مع أخيه من حليمة يعني خلف ديار بني سعد ومعهم الأغنام صغار الأغنام وإذ حدث وإذ به يرى العجب العجاب الذي ما رآه قبل ذلك ماذا رأى قالت وإنه لمع أخيه خلف بيوتنا في بهم لنا إذ أتانا أخوه يشتد أخوه جاي يجري يشتد فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشق بطنه ده الملائكة جبريل وميكائيل دي حادثة الشق الأولى لصدر الرسول صلى الله عليه وسلم شق صدره وقلبه وأخرج من قلبه علقة سوداء وألقياها وقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسل قلبه بماء زمزم ورداه ولئم الجرح ولأم الجرح شافوا أخوه في الرضاع فجاء يشتد إلى أم حليمة ذاك أخي القرشي أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه حطوه على الأرض وشق بطنه قالت فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا وجهه وش مصفر من الخضة قالت فالتزمته خدته في حضني والتزمه أبوه خده في حضنه فقلنا له ما لك يا بني ما لك قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني فالتمسا فيه شيئا لا أدري ما هو قالت فرجعنا به إلى خبائنا رجعنا الخيام وقال لي أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب خاف يكون مسه جن أو اللي شافه ده شيطان فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به قالت فاحتملته وذهبت به إلى أمه فقالت ما أقدمك به يا ضئر الضئر الأم المرضع وتقال برضو على زوج المرأة المرضع ضئر ما أقدمك به يا ضئر وقد كنت حريصة عليه قالت بلغ الله بابني وقضيت الذي علي قالت لا إن في الأمر أمر فأخبريني به قالت أتخوفت عليه من الشيطان ده آمنة قالت نعم وقصت الذي كان فقالت آمنة لحليمة والله ما للشيطان على ولدي من سبيل وإن له لشأن أفلا أخبرك من خبره قالت بلى قالت رأيت حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاء له قصور بصرى من أرض الشام ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه صلى الله عليه وسلم الوقفة المهمة هنا بقى الملائكة فتحوا بطن النبي آه وشقوا صدر النبي طبعا وخرجوا قلبه آه وطلعوا من قلبه علقة سوداء ورموها وقالوا ده حظ الشيطان منك أيوة لنا وقفتين الأولى إيه معنى هذا حظ الشيطان منك إيه معنى كلمة حظ ما هو الحظ الحظ هو الشيء الذي تحصل عليه دون أن تبذل له مجهود ده الحظ يقول لك الواد ده محظوظ مولوده في بقه معلقة ذهب وارش عن أبوه 100 فدان محظوظ يقول لك هي جت كده ضربة حظ طبعا ما فيش حاجة في الدنيا حظ كده بتيجي ضربة حظ إن كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر لكن ده كلام الناس يقول لك جت كده بايلك مش بيقولوا كده يا جماعة اللي بيعملوا بقى أولاد ناس جت بايلك قال يعني جت كده حظ يعني ضربة بتيجي مع الهبل دوبل ها هبل دبل وايه تيجي مع العمي لا يا عم ده كل الكلام ده باطل كل ده غلط ان كل شيء خلقناه بقدر لكن ده معنى الحظ هو الشيء الذي تحصل عليه دون ان تبذل له ايه مجهود مش كده طب الشيطان له حظ في كل انسان اه في اشياء فينا تعين الشيطان علينا زي ايه الشهوات هو الشيطان بيدخل للإنسان من أي مدخل مدخل الأذن مدخل العين مدخل الفم مدخل البطن مدخل الفرج منافذ مش كده هذه من حظوظ الشيطان فينا ومع ذلك الله لم يتركك تصارع الشيطان وتقهر في ميدانه ده بعت لك رسل وأنزل لك كتب وقيد لك ملك يحضك على الخير زي ما هو سبق في علمه ان معاك شيطان يوسوس لك بالشر معاك ملك برضه اما تلاقي نفسك كده في كده صراع داخلي هعمل كذا ولا لا ها, ها الامر من الشر هتعمله تلاقي نفسك تلومك لا بلاش طب يا اخي حرام عليك طب مش ع... دي لمة الملك هذه لمة الملك اذا خرجت من بيتك لشر تبعك الشيطان برايته وتركك الملك خارج من بيتك تقصد خير تركك شيطانك ومعك الملك برايته فاللهم قيد لنا من خلقك ما يحثنا على الخير دائما وابدا امين امين اي نعم طيب شقوا صدره وبطنه وفتحوا قلبه ده عملية قلب مفتوح وفي ثواني راحوا مرجعين قلبه مكانه وبطنه التأمت ايه يا عم الكلام ده الله وماشي اه ما ماتش لكل اجل كتاب من المحيي الله من المميت الله خلاص الله لا يريد له موتا في هذه الحال خلاص وانتوا كمصريين بتقولوا اديني عمر وارميني البحر طالما اجلي ما جاش ارميني في الولع مش كده وطبعا ده مش مدعاه انك تجرب الله تقوم تقف قدام القطر الله يختبر ولا يختبر وانت مطلوب منك تاخذ باسباب النجاه مش كده سيدنا موسى ما هو كان في النيل في صندوق صغير والنيل وقتها كان مليان تماسيح هو اللي منع التماسيح عننا ايه السد العالي طيب فسيدنا موسى مرمي في نهر مليان تماسيح يا اخوان وهو لسه غض طري لقيمة جميلة ظريفة بالنسبة للتماسيح يعني ها وبعدين ما نعرفش قعد قد ايه في الصندوق ده يمكن قعد يومين ثلاثة احنا عارفين ما نعرفش الزمن ما ماتش من الجوع ما غرقش في صندوق ما اختنقش الاكسجين انتهى واختنق يعني موجود في وسط الهلاك هلاك من كل لون وراح لواحد مهلك ده فرعون بيدبح ابناء بني اسرائيل ده راح للجزار بتاع بني اسرائيل ومع ذلك لم يمت بل تربى بين يدي فرعون حتى يقهر ربنا به فرعون لكل أجل كتاب أيوة شق صدره يا أخي وتلم تاني وما حسش حتى وما اه يا اخي ان كنت انت النهارده يا انسان في العصر الحديث وصلت بفضل الله على البشريه الى اختراع اسمه الايه؟ البنج والابر الصينيه. ليك صاحي كده صاح مفتح ويديك بنج موضعي. انت طالع لك دمل في ايديك يحط لك بنج في الحقنه ويقطع في ايديك وانت شايفها ومش حاسس مش كده؟ بقى ده انت وصلت له وصعب عليك قوي ان ربنا بقدرته يفعل ذلك لخيرة خلقه بس ربنا ما عملهاش ببنج ربنا عملها بكن فكان ان الله على كل شيء قدير على ربنا قدرة مطلقة سبحانه وتعالى الله النهاردة يقول لك يحط إبرة صينية على العصب اللي هتعمل فيه الجراحة إبرة وتبقى مفتح كده وعمال يقطع ولا حاجة سبحان الملك إن كان الإنسان الضعيف الهزيل وصل إلى ذلك فكيف نعظم ذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له إيه كن فيكون أي نعم الله يعطي بالأسباب ويعطي بعكس الأسباب ويعطي بلا أسباب سبحانه وتعالى يعني سيدنا إبراهيم اترمى في النار الله خلق النار ليه لتحرق توهج تأجج مش النار دي شغلتها حد عايز ظل يخش في النار يتضلل حد عايز برد ونسمة طيبة يقول لي زوجته ولع الباجورة عشان الدنيا تطري علينا ما بيحصلش ربنا يدي سيدنا ابراهيم بعكس سنته في النار حط في النار يا نار ها كوني ايه بردا وسلاما على ابراهيم ولو قال بردا بس كان مات من الحر ولو قال سلاما بس كان مات ها لو قال بردا بس كان مات من البرد لو قال سلاما بس كان ما اتحرقش بس مات من السموم من الحر لا بردا وايه وسلام اداله بعكس الاسباب يا اخي والنماذج في هذا كثيره جدا اي نعم يبقى فعلا اتشق صدره فعلا أخرج من قلبه علقة سوداء ربنا بيعده بيؤهله منذ الصغر حتى يكون رسوله إلى الناس أجمعين طيب اللي حصل ده ليه قلنا عملية تطهير معنوي اتخذت شكلا حسيا لتنتشر هذه الحادثة في جميع بلاد العرب كأن في هذا توطئة وتمهيد للناس بأن هذا الذي حدثت له الأعاجيب هو رسول الله مستقبلا تمهيد توطئة هي العملية معنوية اه لكن اتخذت شكل ايه حسي حتى يكون ذلك أقرب إلى الناس وإلى تصديق الناس وحتى يذيع هذا الخبر فيكون تمهيد لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب حليمة بعدما أسلمت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه انصرفت وفي قلبها لوعة وحزن وأسى على فراقه ودموعها تسيل وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطر شعرت في قرارة نفسها مع ذلك أن الله سيجمع بينها وبينه ولو بعد حين طب ستنا حليمة شافت النبي بعد الموقف ده كم مرة مرتين بس مرة يوم زواجه من خديجة يعني بعد عشرين سنة ومرة بعد بعثته بس وأسلمت النبي صلى الله عليه وسلم مرت السنون به وتزوج بعد من خديجة بنت خويلد رضي الله عنه فجاءت حليمة بعد زواجه من خديجة تشكو إليه الجدب تشكو إليه سنة سنة مكدبة فقال النبي لخديجة إن هذه حليمة أمي وقد جاءتني تشكو من الجدب فوهبت لها خديجة بنت خويلد أربعين شاة وبعيرا وانصرفت حليمة إلى أهلها شوف كرم ستنا خديجة ادتها جمل واربعين شاة كرامة لها لأنها تعتبر حماتها من الرضاع أم النبي من الرضاع المرة الثانية بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم ذاع صيته في الجزيرة أنه رسول الله عز وجل جاءته حليمة وأسلمت وما إن رآها الحبيب حتى خلع رداءه وبسطه من تحتها إكراما ووفاء لها فتعجب بعض, الأص... بعض الأصحاب من ذلك وقال ما هذه العجوز التي تكرمها كل هذا الإكرام قال ألا تعرفونها إنها أمي حليمة رضي الله عنها إنها أمي التي أرضعتني فأسلمت وماتت بعد ذلك ودفنت في البقيع رضي الله عنها وعن جميع الصحابة صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم الآن النبي مع أمه بلغ آه ست سنين صلى الله عليه وسلم رأته رأت أمه آمنة إن من الوفاء أن تأخذه وتنطلق به لزيارة قبر أبيه النبي ما شافش والده خالص عمره النهاردة ست سنين فخرجت من مكة تقطع رحلة طولها خمسمائة كيلو متر من مكة إلى المدينة ومعها ولدها اليتيم وخادمتها الحبشية بركة أم أيمن ومعها قيمها جد النبي عبد المطلب فوصلت إلى المدينة ومكثت شهرا وزارت قبر الزوج ومعها النبي قد زار قبر الوالد ثم قفلت بعد شهر راجعة إلى مكة وبين هي في طريقها إذ لاحقها المرض واشتد عليها حتى صرعها بالأبواء نزل بها عسكر الموتى في الأبواء وأحست بأنها في السياق فتشبثت بوليدها الوحيد والتزمته واحتضنته بين ذراعيه وقد انهمر الدمع من عينيها وكأني به بكفه الصغيرة يكفف دمعها ويمسح عن خديها حتى بكى وأبكى أبكى الجدة وأبكى الجارية بركة وفجأة تراخت ذراعها عنه حدق فيها النظر فراعه أن بريق عينيها يوشك أن ينطفئ وأن صوتها بدأ في الخفوت رويدا رويدا وخيم على المكان صمت رهيب مزقه صيحة الصبي الذي تأكد من أن أمه من أن أمه قد فارقت الحياة حنى على صدرها يبكي يحدق فيها صامتا واجما عاجز الحيلة لا يدري ماذا حدث ولا يعرف ماذا يفعل انه الموت انه الموت ايها اليتيم يا من اكرم الله بك كل يتيم ذاك الموت الذي غال اباك قبل ان تراه وجرع امك كاس الترمل فما طاب لها عيش ولا اندمل في قلبها جرح بعد موت ابيك انه الموت الذي يطوي الأعزاء في جوف الثرى ويمضي في طريقه ولا يلتفت إلى صرخة ملهوف ولا إلى صيحة مكروب إنه الذي يأخذ الأحبة من الدنيا إلى دار لا لقاء بعدها في الدنيا إنه الذي يأخذ الناس إلى هناك ولا يرجع بهم إلى هنا ذاك الذي يمضي بالمسافر حيث لا عودة إلى دنيانا ولا مآب أنا عايزك بس تتخيل حال النبي في الموقف ده وهو الذي لم يرى أباه وعاد للتو من ديار حليمة ولم يشبع من أمه بقاله معاها كم شهر لسه لم يشبع لسه بيتعرف عليها ثم انطلق معها لزيارة قبر الوالد وإذ به في الطريق يفقد الأم ويشارك في حفر قبرها مع جده وهو ابن كم؟ ابن ست سنين لك أن تتخيل حالته النفسية وهو عائد من الأبواء إلى مكة بدون أمه وقد علته الكآبة وعشش في وجهه الحزن بعدما رأى بعينيه مشهد الموت في أعز إنسان له في الوجود لك أن تتخيل حالته عند عودته وحيدا وهو الذي خرج من مكة في غاية الغبطة في غاية السرور في غاية الفرح لأنه خرج بصحبة أمه ها هو قد عاد من دونها ماتت آمنة ودفنت في الأبواب يطلع لي سؤال بيجي كتير طيب هو أم النبي وأبوه في الجنة ولا في النار في الجنة ولا في النار أسألك سؤال وده يفيدك في إيه لو الاتنين في الجنة تستفيد بإيه لو الاتنين في النار هتخسر إيه اعلم أن النبي قال فيما رواه مسلم من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه والد سيدنا إبراهيم في النار هل ضرنا ذلك في شيء زوجة سيدنا لوط وسيدنا نوح في النار وابن سيدنا نوح في النار وعم النبي أبو لهب وأبو طالب في النار هل ضرنا شيء من ذلك انت مالك أبو النبي فين ولا أمه فين تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون اسأل عن نفسك شوف حالك بس اللهم ارزقنا الخاتمة الحسنة يا رب آمين آمين النبي أخذه جده العطوف عبد المطلب وقد زادت مشاعر الحب والرحمة من عبد المطلب لهذا الولد الذي فقد الأب, الأب وفقد الأم زادت محبته له وزادت رقته عليه وكان يؤثره ويفضله حتى على أولاده ذكر ابن إسحاق وذكر ابن هشام في سيرته قال كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة فكان بنوه لا يجلسون حول الفراش حتى يخرج إليه إجلالا له وتعظيما عبد المطلب ده سيد مكة يتحط له كده فراش في فناء الكعبة قدام كده باب الكعبة حاجة ما شاء الله اللهم وعدنا بزيارة الكعبة يا رب ها فيقعد كده ما شاء الله يجي عياله بقى واحنا قلنا ليه 13 يعني يجي الرجاله كل واحد واقف كده محدش يجرؤ يقعد محدش يجرؤ يقعد لحد ما عبد المطلب يجي ويقعد اجلالا له يجي سيدنا محمد طفل صغير 8 سنين 9 سنين يجي يروح قاعد ياتي وهو غلام جفر فيجلس فياخذه اعمامه ليؤخروه قم قم يا فتى قم فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوه دعوا ابني هذا فوالله إن له لشانا ثم يجلس معه ويجلسه على فراشه ويمسح على ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع كان يحبه ويفضله حتى على أولاده ويرى بحنكته وخبرته أن مستقبل الأيام قد خبأ الله فيه, فيه لهذا اليتيم من الشرف والسؤدد والمكانة ما الله به عليم أي نعم ولثمان سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمر الرسول توفي جده عبد المطلب مات النبي بينتقل من يتم إلى يتم فقد الوالد ثم فقد الأم فكفله الجد ففقد الجد وما عادش مع عبد المطلب كتير ده هم سنتين مش كده وما استمتعش بآمنة إلا كام شهر وما شافش والده أصلا ينتقل به من يتم إلى يتم مات جده وهو في السياق عبد المطلب أوصى أبا طالب بكفالة ابن أخيه محمد لأن أبو طالب شقيق لعبد الله والد النبي وفاطمة بنت أسد امرأة حنون اللي هي أم سيدنا علي رأى عبد المطلب فيها أنها أم لن تقسو عليه قال يا أبا طالب اقفل ابن أخيك محمد هذه وصيتي وقد كان ظنه فعلا في مكانه فلقد ظل أبو طالب يدفع الأذى عن النبي إلى أن مات مش كده ده كان بينيم أحد أولاده مك- في مكانه حتى لو أرادوا أن يغدروا به يعني بعد البعثة يغدروا بالنبي ابنه يموت والنبي ما يموتش دخل معه في الشعب وربط على بطنه الحجر مع انه كافر بس كرامة لوصية مين عبد المطلب ودي مصيبته انه عمل الاعمال دي عصبية مش لله لو كان عملها لله كان بقى في الجنة الكارثة انه ما اسلمش انه مات على الكفر ولا حول ولا قوة الا بالله نعم النبي وصل إلى التاسعة من عمره ثمان سنين وكسر قال يا عم أريد أن أعمل عايز أشتغل تعمل في إيه؟ أعمل في رعي الغنم ثمان سنين بيشتغل النهاردة تلاقي الواحد اتخرج من الجامعة معاه بكالوريوس معاه ليسانس ولسه قاعد في البيت بياخد المصروف من بابا وماما اشتغل يا ابني اشتغل ايه انا راجل معايا ليسانس معايا بكالوريوس معايا كذا معايا كذا اشتغل بايديا يعني اشتغل لك انا سباك ولا كهربائي ولا ميكانيكي ولا اهين نفسي اشتغل في مطعم اغسل صحون أ- أ- ابهدل نفسي هو انت لما تشتغل في عمل حلال حتى لو زبال يبقى اهنت نفسك اطلاقا اللي يهين نفسه اللي هو عايش عالة على الناس قلنا ان سيدنا علي لما هاجر من مكة الى المدينة كان رقيق الحال عمل عند امرأة يهودية قالت تنقل لي الماء ولك بكل ذنوب ماء تمرة واحدة كل جرد المية ببلحاية شفت اليهود فاشتغل عندها ما هو مش لاقي والمضطر يركب الصعب نقل لها 17 دلو ماء خد 17 تمرة ومشى سعيدا يرتجز يقول لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال قالوا لي في الكسب عار قلت العار في ذل السؤال نبقى شحط كده وباخد مصروفي من ابويا ده العار اشتغل احنا بقينا في الاجازه اهو انت في الاجازه اه اشتغل يقول اشتغل يعني مذاكره وشغل خد لك شهر دلع خلاص خد لك شهر دلع واشتغل الشهرين الباقيين ولا الثلاثه عشان تبقى راجل يقول اشتغل ليه انا ابويا تاجر كبير انا ابويا مقاول خطير انا ابويا وزير مش ع- ابوك زي ما يكون يا اخي انت عارف المستقبل فيه ايه وتلك الايام ها نداولها بين الناس انت عارف ما يمكن الحال يتقلب الله اشتغل عشان تعرف طعم الفلوس اللي ابوك كد في جمعها الجامع مش زي ال- الوارث الجامع مش زي الايه الوارث المال اللي انت تعبت في كد في جمعه مش زي اللي خدته على الجاهز مستحيل اشتغل عشان تبقى راجل اشتغل عشان تحسس والدك انك حاسس بيه اشتغل عشان المسلم مش عواطلي ده النبي قال لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرس الفسيلة اللي هي أصل النخلة طب النخلة بتاخد يجي خمس ست سنين عقبال ما تبقى نخلة والقيامة بتقوم اغرسها ليه اغرس انت مالك بالنتيجة انت مأجور على النية ها النبي لما صافح ابن رواحة او غيره ولقى ايديه كده خشنة قال له هذه يد ها يحبها الله ورسوله اه صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم النبي رعى الغنم روى البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا ورعى الغنم فقال اصحابه وانت فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه شويه بلح أرعاها على قراريط لأهل مكة وروى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث الكباث اللي هو ايه النضيج من الاراك النضيج من الاراك ما هو الاراك السواك قال عليكم بالاسود فانه اطيب فقيل له اكنت ترعى الغنم ما الحاجات دي ما يعرفهاش غير مين رعاة الغنم أكنت ترعى الغنم قال نعم وهل من نبي إلا رعاها يبقى النبي هو 8 سنين وكم شهر اشتغل راعي غنم وما من نبي إلا ورعى الغنم وعصاية سيدنا موسى مشهورة وما تلك بيمينك يا موسى قال هي ايه عصاية اعمل بها ايه اتوكأ عليها وايه واهش بها عليه على غنمي مش كده نعم آه وقالوا وفي رعي الانبياء للاغنام فوائد قال ابن حجر الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل له أن يحصل لهم التمرس براعيها التمرس براعيها على ما يكلفون به بعد من القيام برعاية الأمم يعني بدأوا رعاة غنم عشان يؤهلوا لرعاية إيه الأمم وبعدين مخالطة الغنم بتكسب الراعي حلم وشفقة وصبر وأنا ألا تراه ينطلق بها من مرعى إلى مرعى عايزة صبر دي ويجمعها من بعد شتات دي عايزة صبر وطولة بال وشفقة وينقلها من مرتع إلى مرتع فهو بيرعى الغنم عشان يتعلم إيه الصبر والحلم والشفقة والتمرس على رعاية الأمم أذن يا مولانا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الآن في بيت عمه أبي طالب أبو طالب لاحظ أمرا مدهشا عجيبا من ابن أخيه كانوا إذا وضعوا الطعام ووضع أولاده أيديهم في الطعام قبل النبي محمد يأكلون ويقومون جياعا فإذا قدم النبي يده أولا يشبعون يوضع لهم القدح من اللبن أو الإناء الكبير من اللبن أبو, أبو طالب كان فقير وولاده كتيرة يشربوا ويقوموا جعانين لو كوب صغير قدح وبدأ أبو طالب بالنبي محمد أولا وشرب يشرب ويروى ويشبع ويترك منه فيشرب جميع الأولاد والقدح كما هو ومن يومها وابو طالب يلزم جميع من في البيت اذا وضع الطعام او الشراب فلا تمتد اليه يد قبل يد ان محمد يقول ان ابن اخي ولد مبارك ما حدش هو الاول سبحان الله يبقى الدرس اللي هختم بيه الدرس ده من خلال ما حصل لحليمه من بركه وخير ومن خلال ما حصل لعبد لأبي طالب من بركة وخير هو إيه؟ البركة. إيه البركة؟ طبعا الكلام بسرعة قوي لأن عامل محاضرة ساعة ونص اسمها التبرك المشروع والممنوع. لكن البركة ما هي البركة؟ البركة لها معنيين. الثبوت والدوام أو الخير الزيادة النماء البركة معناها الثبوت والدوام لما العربي ينيخ الجمل نقول لقد ها برك الجمل ثبت في مكانه المية لما تتوقف عن الجري في مكان معين المكان ده يسمى ايه بركة المية واقفة ثابتة من الذي له الدوام يبقى تبارك الذي بيده الملك ومن معاني البركة الزيادة والنماء تقول فلان ده الله لا يبارك له في ماله يعني ربنا يفقره ما يزودش ماله طيب الله هو المبارك تبارك دام زاد خيره تقدس على عظم شأنه دي كلها من معاني تبارك كل خير من قبله سبحانه خزائنه ملأى لا تغيض تبارك طيب ربنا بارك في أشياء بارك في بعض الأمكنة زي المساجد مش البركة هي الزيادة والنماء أيوة طيب المسجد صلاتك فيه بكم درجة سبعة وعشرين طب صلاتك في بيتك بكم بدرجة شفت البركة ثواب زاده بركة المساجد كلها فيها بركة والمساجد الثلاثة فيها بركة أبرك من كل المساجد الصلاة في المسجد الحرام بكم مئة ألف والمسجد النبوي بألف والأقصى بخمسمائة أو بمتين وخمسين في رواية بركة عرفة جبل فيه بركة لأن ربنا بيحط عن الحجيج فيه الخطايا والذنوب مش كده يبقى المساجد فيها بركة كيف نتبرك بالمساجد ناخد بركة من الجوامع ازاي نبوس العتب نتمسح في الأضرحة ها نتمسح في الشبابيك ازاي نتبرك بالمساجد فنصلي فيها نسمع دروس العلم نقرأ القرآن فيها نذكر ربنا فيها بالطريقة الشرعية الثابتة عن الرسول نسمع خطبة الجمعة ده التبرك الشرعي بالجوامع برضو ربنا بارك في بعض الأزمنة شهر رمضان مش زي أي شهر زمن مبارك تغلق فيه أبواب النيران ما بيحصلش غير في رمضان تفتح فيه ها أبواب الجنان الجنات يعني تغل فيه الشياطين بركة وفيه ليلة القدر اللي هي خير من ألف شهر في البركة ليلة لو قمتها بالوجه اللي يرضي ربنا ورضي عليك وقبل منك يديك فيها ثواب أفضل من عبادة 83 شهر بركة زيادة اهو في الأجر بركة اللي يفطر صايم كأنما ها أخذ أجر الصيام دون أن ينقص هذا من إيه؟ من أجر الصائم بركات في بعض الأزمنة في رمضان يوم الجمعة في بركة في ساعة إيه؟ إجاب خير يوم طلعت فيه الشمس يوم إيه؟ الجمعة فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة يوم الجمعة مش زي أي يوم في ساعة إجابة مش في ساعة نحس يوم فيه بركة مش فيه شؤم إيه كمان العشر الأول من ذي الحجة ايه كمان يوم عرفة يوم عاشوراء صيام عاشوراء يكفر ربنا به عنك ذنوب ايه سنة وعرفة يكفر به ذنوب ايه سنتين يوم صيامه سنتين بركة زيادة ونماء في الأجر ففي بعض أزمنة مباركة وبعض أمكنة مباركة وهناك بعض الأطعمة المباركة الزيتون وزيت الزيتون أه؟ يوقد من شجرة مباركة زيتونة ده بنص القرآن ولذلك الزيتون كله منافع تاكله وبعدين تاخذ الزيت تدهن به زيت شعر وتدهن به الاوجاع عندك وجع في العظم زيت زيتون تدعك رجليك وهو ادام ها تاكل زيت تحط على الجبنه زيت زيتون ده حاجه ده اكل الخواجات ده هو حد احنا بناكل بزيت عربيات يا عم أه صلى على الرسول كل منافع بركة فيه بركة عندك حبة البركة اسمها حتى الحبة السوداء اسمها حبة ايه البركة اللبن شراب فيه بركة النبي لما كان يشرب لبن يقول اللهم ها أه بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه اي حاجة تانية يقول ايه وارزقنا خيرا منه لان اللبن هو ده فيه بركه وجبه متكامله بس اللبن اللبن مش الميه المتعصى لبن اللي بنشربها دلوقتي لبن اللبن اي نعم ايه تاني العسل فيه بركه فيه شفاء للناس زمزم ميه فيها بركه ماء زمزم لما شرب له والنبي قال إنها ماء مبارك زمزم طعام طعم وشفاه إيه سقم في أطعمة مباركة في آه، أشربة مباركة أمكنة مباركة أزمنة مباركة ذوات مباركة أشخاص ربنا بارك فيهم في أجسادهم فيما ينفصل عنهم وده كل الأنبياء بس الأنبياء بس سيدنا عيسى قال إيه وهو في المهد إني عبد الله آتاني الكتابة ها وجعلني نبيا وأوصاني بالصلاة وجعلني إيه جعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي- مش كده مباركا وجعلني إيه مباركا جعله مباركا فيه بركة قول لنبي كده قول لنبي كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما وضع يده في طعام جابر بن عبد الله العناق اللي هو الخروف الصغير المعظم لما اتذبح والنبي اللي طبخه وعمل لهم ال- خبز الخبز الجيش كله كل وبقيت الم- البرمة تغ- آه، تغط بالطعام ملي... الحلة مليانة لحمة زي ما هي أكتر من ألف إنسان كل في بركة ها والوقائع كثيرة بقى إن الطعام كثر بين يدي النبي ده شيء كتير حصل قوي قوي كتير كتير صلى الله عليه وسلم لما كانوا في غزوة ونفذ الماء قال ائتوني بما بقي منه جابوا شوية مية قد الكوباية كده يعني. حاجة كده يا دوب حط كفه فيه وسمى وبارك ودعا فنبع الماء من بين إصبعيه حتى شرب الجيش كله وسقوا الدواب وحملوا الماء كل واحد ملى الزمزمية بتاعته بركة بركة أكثر الله في يد النبي ها القليل صلى الله عليه وسلم نعم النبي ذاته فيها بركة ومن فصل عنه فيه بركة شعره فيه بركة عرقه فيه بركة ريقه فيه بركة فيه بركة لمن من الذي ينتفع لمن آمن به واقتدى بسنته ما هو عبد الله بن أبي بن سلول المجرم ده لما مات اتكفن فين في قميص النبي نفعه يشتعل عليه نارا أم سليم النبي كان بينام على عايز أفصل لأن الكلام كثير كان بينام عندها في البيت في غير وجودها طبعا وكانت بتبسط له نطع يعني فراش كده من جلد لما كان يقوم كانت تجمع وكان النبي معراق كانت تجمع عرقه وتضعه على طيبها تقول نلتمس فيه البركة عرقه لما النبي توضأ قبيل صلح الحديبية وهنقول الكلام ده مستقبلا ما سقطت قطرة من وضوئه إلا في كف رجل من أصحابه فإذا أصاب أحدهم قطرة من وضوء النبي دلك بها وجهه وسائر جلده بيتبرك حتى بوضوئه مش لمس جسمه يبقى في بركة عرقه في بركة النبي لما حلق شعره في الحديبية عند صلح الحديبية ادى نص شعره لأبي طلحة والنص الثاني فرقه على الصحابة وبقوا يتوارثون شعر النبي احمد بن حنبل كان عنده ثلاث شعرات من شعر النبي وهو بيموت وصة يحط شعرة على عينه اليمنى واخرى على اليسرى والثالثة على فمه يتبرك ده تبرك ايه مشروع اي نعم بس هذا النوع من التبرك بذات النبي قد انقطع بموته ليه لان من فصل من أشياء من شعر أو ثياب قد استخدمها أو عصا توكأ عليها هذه الأشياء اندثرت ومن ادعى أنه عنده واحدة منها فهذا كلام ليس فيه يقين طب دي نتبرك بالنبي محمد النهاردة ازاي نقول مدد يا نبي يا نبي مدد لاجل النبي لاجل النبي نتمسح في الحديد لا نتبرك بالنبي الآن بأن نقتفي أثره نتمسك بسنته ننصر شريعته هو ده قال الشيخ الألباني وهختم بالكلمتين دول إننا نؤمن بجواز التبرك بآثار النبي ولكن هذا بشروط الشرط الأول الإيمان الشرعي المقبول عند الله فلو كان المتبرك كافر أو منافق أو غير صادق في الإيمان فلن ينفعه وعلى طول افتكر ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول اثنين الحصول على أثر من آثار النبي قد استعمله النبي ونحن نعلم أن آثار النبي من ثياب وشعر قد فقدت وليس بإمكان أحد أن يثبت وجود ذلك عنده وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بآثاره يصبح أمرا آه علميا محض نظر فقط وليس أمرا أمرا عمليا نطيل الكلام فيه يبقى النبي كان فيه بركة صلى الله عليه وسلم طب في حد غير الأنبياء من البشر فيهم بركة نتبرك بهم يعني لو عندي طريقة أبو بكر الصديق يبقى دي بركة لا طب ما الصحابة بعد موت النبي ولا واحد منهم تبرك بثوب أو بشعر أو بكذا أو بكذا من ما يملكه خيرة الصحابة ما حصلش التابعون لم يتبرخوا بآثار الصحابة ففهم ان الامر ده خاص بمين بالنبي محمد بس تقول لي بناخد بركة يا سيدنا الولي فلان مسح في الحديد بركة يا جهول ده خاص بالنبي بس وآثاره اندثرت بموته راحت خلاص ما نعرفش هي فين تقول لي ده في تركيا في مش عارف كل الكلام ده مفيش فيه يقين ليس فيه ايه يقين هذا خاص به صلى الله عليه وسلم فقط الى هذا الحد نقف وبه نكتفي وهذا ما اعلم والله سبحانه اعلى واعلم